وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا لكل الصحب آمينا لكل الصحب آمينا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع صفحة جديدة من صفحات قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حالي لاد يا جماعة يعني قصة هذه الليلة هي قصة التضحية والفداء قصة واحد من الصحابة كان عنده استعداد أن يضحي كل حاجة في حياته علشان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كان عايز أبدأ الدرس ده بسؤال صغير لو عرض عليك أن أنت تضحي بحياتك عشان النبي يا ترى ممكن تعمل كده أكيد طبعا أكيد كل واحد يقول أيوة طبعا أضحي بحياتي وأضحي بكل حاجة عشان خاطر النبي عليه السلام طب بنقول له طب ده أنت الآن مطالب بأشياء أبسط من ذلك بكثير مطالب بس إن أنت تتبع سنة النبي مطالب إن أنت تصلي تحجب زوجتك تحجب بناتك إن أنت تحسن إلى جيرانك إن أنت تبر والديك إن أنت تعمل الأشياء الطيبة ديت ودي أشياء أبسط بكثير من إن أنت تضحي بدمائك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم آه هذا الصحابي الجليل لك أن تتخيل إنه وقف في يوم من الأيام يا جماعة قابل جيش كامل عشان يدافع عن النبي انضرب 39 ضربة بالسيف وما زال يدافع عن النبي اتشلت ايديه ورغم ذلك كان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم لقاؤنا مع الشهيد الحي مع طلحة ابن عبيد الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله طلحة بن عبيد الله يا جماعة من العشرة اللي النبي بشرهم بالجنة من العشرة المبشرين بالجنة كتير من المسلمين بكل أسف ما يعرفوش أسماء العشرة المبشرين بالجنة لكن يعرفوا أسماء الفريق القومي والاحتياطي والبدل واللاين مان وال صح ولا لا؟ كتير جدا من المسلمين يعرفوا أسماء الفريق القومي وأسماء الفرقة اللي بيحبها بل أسماء الفنانين وتاريخ حياتهم وبيحب ياكل إيه وبيشرب إيه ويتفسح فين وسبحان الله لكن أصحاب النبي كتير مننا ما يعرفش عنهم حاجة مع إننا يا جماعة والله محتاجين ان احنا نحس ان الصحابة دول اغلى عندنا من الازواج من الاولاد بل ومن الاباء والامهات الصحابة اغلى ناس عندنا يا جماعة هم دول اجدادنا اللي احنا بنفتخر بيهم هم دول افضل جيل طلعت عليه الشمس او غربت بعد الانبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه تخيل سيدنا طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة والعشر الذين بشروا بالجنة يا جماعة منهم ستة فقط أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق سيدنا أبو بكر أسلم على يده أكثر من 30 واحد يا جماعة كان من ضمنهم الستة الذين بشروا من بعد في الجنة وكان من بينهم ضيفنا الليلة وهو طلحة ابن عبيد الله تعالوا نعيش القصة من أولها بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحة يا جماعة نشأ في مكة كان بين أبوين يعني كان أبوه كان عبيد الله كان من أشراف مكة ومن أثرياء مكة أبوه كان غني جدا وكان راجل صاحب منصب وجاه وله مكانة في بين أهل مكة وكانت أمه الصعبة بنت عبد الله كان جدها يعني لأمها وهب بن عبد الله صاحب العطاء والكرم كان رجل مشهور جدا بالعطاء والكرم كان يعني يغضب بالأموال على كل القبائل اللي حواليه فهذا طلحة بن عبيد الله كان يعني من بالبلد كده من عيلة ثرية جدا كان من علية القوم وكان عايش بين أمه وأبيه كان بيتعلم منهم الجود والكرم والوفاء والأخلاق الطيبة وكانوا ناس أفاضل يعني سبحان الله فتعلم منهم كل مكرمة رضي الله عنه وارضاه فالمهم لما كبر سيدنا طلحة بن عبيد الله تزوج حمنة بنت جحش أو حمنة بنت جحش اللي هي أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا طلحة كان ليه هوايات وهو صغير كان بيحبها جدا كان يحب يتعلم رمي السهام ورمي الرماح وكان يحب الرماية جدا آه، لكن لما كبر شوية ساب بقى الرماية وساب الحاجة دي كلها وانشغل بالتجارة فعرفته أسواق الشام واليمن بأن هو التاجر الأمين كان مشهور جدا بالأمانة والصدق كان تاجر سخي جدا وكان تاجر يعني سمح جدا في البيع والشراء كان كل الناس كانت بتحبه وكان أشهر اتنين من التجار اللي هم كانوا معروفين بالسماحة وان هم عندهم صدق وامانه شديده جدا في الوقت ده كان سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا طلحه ابن عبيد الله حقيقه آه، يعني سبحان الله زي ما قلت لكم سيره الانسان بتنفعه في دعوته الى الله عز وجل لما تكون سيرتك طيبه بفضل الله عز وجل تجد الناس كلها بتحبك حتى الانسان لما بيموت يا جماعه يقولوا الإنسان لو إنسان كويس لما بيموت حتى وسيرته بتبقى فضلة فالسيرة دي عمر تاني للإنسان يا جماعة يقول لك فلان الفلاني مات الله يرحمه ده كان راجل فاضل أهو ما شاء الله شوف ساب أولاد أفاضل يعني سبحان سيرة الإنسان بتنفعه ولما يجي يدعو إلى الله عز وجل ويكون داعية ويكون سيرته طيبة بفضل الله الناس بتستجيب ليه بسرعة لأن عارفين إنسان فاضل فاهم إزاي فسيرة الإنسان بتسبقه وده سيدنا يوسف لما كان في السجن آه، عليه السلام لما الاثنين طلبوا منه أن يؤول لهم الرؤيا قال لهم إيه قالوا له إيه قالوا قالوا له نبئنا بتأويله إنا نراك إيه من المحسنين سمت الإحسان واضح على وجهه فطبعا ده كان سبب ان هو بفضل الله قبل ما يقول لهم رؤية دعاهم إلى الله عز وجل وعلمهم التوحيد قبل أي شيء إذا سيرة الإنسان بتنفعه في حياته وفي دعوته كان سيدنا طلحة شايف الجاهلية بقى اللي الناس عايشين فيها شايف بقى يعني وأد البنات وشرب الخمور والزنا والقمار والميسر وكل الأشياء القبيحة اللي كانت منتشرة في هذا المجتمع كان بيتمنى إنه زي ما هو إنسان فاضل كان بيتمنى الدنيا كلها تكون يعني بخير ويكون الناس أفاضل يكونوا على أخلاق طيبة كان بيتمنى إن جو الرحمة وال- وال- واللين والإحسان والأخلاق الطيبة تكون منتشرة في أرض الجزيرة بل وفي الكون كله وشاء المولى عز وجل ان الامنيه ديت ما طالش عليها الانتظار فلقد بعث الله حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم عشان ننشر الخير كله على الكون بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. طبعا اول من اسلم يا جماعه كان سيدنا ابو بكر الصديق وزي ما قلت لك سيدنا ابو بكر الصديق كان تاجر مشهور جدا بالامانه والجود والوفاء كان مين برضو اللي كان مشهور بنفس المساله ديت كان برضو طلحه ابن عبيد الله فاول ما طلحه بن عبيد الله عرف ان سيدنا ابو بكر اسلم قال طبعا اكيد طالما هو اسلم لا يمكن ان يجتمع محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر على باطل ابدا النبي كان معروفا في الجاهليه بانه الصادق الامين كان ابو جهل نفسه لما يسالوه ماذا تنقمون على محمد صلى الله عليه وسلم وما تقولون فيه يقول انه الصادق الامين اه هو من ناحيه الايه الصدق والامانه فهو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم فطلحه بن عبيد الله لما لقى ابو بكر دخل في الاسلام ودخل مع مين مع النبي عليه السلام اه فهو عارف اخلاق النبي وعارف اخلاق سيدنا ابو بكر فبفضل الله كان حادي ليه ان هو يسارع ويدخل في الاسلام وفي ساعتها يا جماعه سرعه استجابه طالما عرفت ان الامر ده فيه خير اوعى تاخر واخد بالك اللي تقدر تعمله النهارده اوعى تاجله لبكره فهو لما عرف ان هم على الحق على طول في ساعتها اسرع وصافح النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بين يدي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لدرجه يا جماعه شوف من كتر المسابقه والمصارعه طلحه بن عبيد الله كان رقم ثمانيه من اللي اسلموا ولذلك هو نفسه بيقول عن نفسه بيقول والله لقد مر علي يوم وانا ثمن الاسلام انا ثامن واحد في الاسلام فاهم ازاي شوف قد ايه ادي درس جميل جدا نبدا بيه ان الانسان يا ريت يكون مسابق يعني يا حبذا يا سلام لما تكون انت اول واحد يلتزم في المكان اللي انت عايش فيه يا سلام لما تكون انت اول واحد يحط كولدير ميه في الشارع عشان الناس تشرب منه يا سلام لما تكون انت اول واحده تلبس حجابها في المنطقه اللي عايشه فيها يا سلام لما تكون انت اول واحد يتوب من المعصيه في وسط اصحابك يا سلام لما تكون انت اول واحد يطلب العلم يا سلام لما تكون اول ما ندعو الى الله المسابقه يا جماعه وسابقوا الى مغفره من ربكم وسارعوا الى مغفره من ربكم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سباق دائم لا ينقطع ابدا بالنسبه لطاعه الله سبحانه وتعالى. ادي مثالين بساط كده بس بعد ما تصلي على حبيبك. صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم يا جماعه ان النبي في يوم من الايام جالس وسط الصحابه فكان النبي ما كانش يقول لهم بقى ها مين فيكم اللي كمل العمره بتاعته؟ مين فيكم اللي بنى الدور الثاني؟ مين اللي جاب المرسيدس؟ ما النبي ما بيسالوش عن دنيا صلى الله عليه وسلم، النبي كان لا يسالهم الا عن طاعه تقربهم من الله، قال من اصبح منكم اليوم صائما؟ مين اللي رد؟ قال ابو بكر انا، قال من عاد منكم اليوم مريضا يعني من صار منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة شو قد إيه؟ حديث ثاني جميل جدا رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن أن النبي عليه السلام في يوم من الأيام مر هو وسيدنا أبو بكر وعمر على دار عبد الله بن مسعود عدوا من قدام بيت عبد الله بن مسعود الكلام ده كان في الثلث الأخير من الليل يا جماعة يا ترى عبد الله بن مسعود كان بيعمل إيه يا ترى كان سهران على إيه ثم كانت بيوت المسلمين عمرانة بذكر الله وبطاعة الله وقيام الليل وقراءة القرآن يا سلام كانت البيوت مليانة خير يا جماعة كانوا عايشين على الحصير أي نعم وكان ما عندهمش غير طبق وإناء وكوب وحاجات بسيطة جدا لكن السعادة كانت مالية البيت كله احنا النهاردة ما شاء الله مكيفات وديب فريزر وثلاجة 12 قدم نفرست وما شاء الله و- والموكيت والسجاد العجمي والانترهات وكل دوت ورغم ذلك لا تشعر بأي شيء من السعادة عربية مكيفة تحت رجليك ورغم ذلك ما تش حاسس انت مبسوط حاسس ان الدنيا كلها كأنك بتنظر من ثقب إبرة هم كانوا حاسين ان هم ملكوا الدنيا كلها بحتة الحصيرة اللي قاعدين عليها ديت ليه؟ لأن الحصيرة ديت كانت دائما تبتل بدموعهم من خشية الله كانت الأرض دي كانت تشهد لهم أنهم بيطيعوا ربنا كانت الأرض أو الأوضة اللي عايشين فيها البسيطة دي يا جماعة كانت بتشهد لهم طالما ملأوها سجودا لله وركوعا وخشوعا لله سبحانه وتعالى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد هو في غرفة أمنا عائشة وده مين سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي لو طلب انه يملك الكون ده كله هيملكه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك كان لما يحب يسجد ما فيش مكان في الغرفة يسجد فيها فكان يغمز أمنا عائشة في رجليها تلم رجليها فيسجد النبي ما فيش مكان الأوضة ضيقة فاهم ازاي ولما يقوم صلى الله عليه وسلم من سجوده كان يغمزها عشان ترجع رجليها تاني وتعرف تنام يا سلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام هو أبو بكر وعمر مروا على دار عبد الله بن مسعود لقوه واقف بيصلي عمال بيصلي قيام الليل كان بيصلي بصورة النساء وعمال يبكي فالنبي عليه السلام قال لأبي بكر وعمر من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبس اللي هو عبد الله بن مسعود تخيل فلما انتهى ابن مسعود جلس يدعو خد بالك الكلام ده كله سيدنا ابن مسعود ما عرفش ان النبي بره النبي بيكلم ابو بكر وعمر وهو ابن ابن مسعود جوه ما عرفش ان هم بره فالنبي عليه السلام قال ايه سل تعطى سيدنا الرسول رفع ايديه يدعو فالنبي بيقول ايه سل تعطى بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دعاء ستدعو به الان فابواب السماء مفتحه سيدنا الرسول طلب ايه يا جماعه هل طلب قصر هل طلب فيلا هل قال يا رب بقى وسعها علينا بقى يا رب نفسنا كده في شقه على النيل وحته شبح كده واي حاجه من الكلام ده ابدا سيدنا مسعود طلب ثلاث حاجات بالله عليك احفظها قال ابن مسعود رضي الله عنه قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ده فين يا جماعه في الجنه ربنا يجمعنا في الجنه يا رب ونعيما لا ينفد والثالثه ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد ايه اللي حصل عارف ايه اللي حصل فقال النبي امين يا الله النبي امن له على ثلاث دعوات ايمان لا يرتد يبقى سيدنا ابن مسعود هيفضل على اسلامه لحد ما يموت ونعيما لا ينفد يبقى هيخش الجنه والثالثه ومرفقه نبيك محمد في اعالي جنان الخلد قال امين يبقى ابن مسعود هيبقى مع النبي في اعالي جنان الخلد يا سلام فسيدنا عمر الشاهد بقى من الحديث سيدنا عمر قال بس اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما أنا مش عارف أسبقه في أي خير فنفسي أسبقه مرة النهاردة بقى أروح أبشر عبد الله بن مسعود إن النبي أمن على دعاء بس خلاص فسيدنا عمر أول ما انتهى الناس من صلاة الصبح جري على دار عبد الله بن مسعود قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي قد بشره بتأمين نبي على دعائه فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر خلاص اتعرف أن المرتبة الأولى بعد النبي هي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه المهم يا جماعة نرجع لقصة سيدنا طلحة بن عبيد الله سيدنا طلحة اتعذب عذاب شديد جدا رغم أن زي ما قلت لك كان من علية القوم وكان له مكانة اجتماعية عالية جدا واخد بالك ورغم ذلك لم يعني آه، لم يفلت من عذاب المشركين آه، رضي الله عنه وارضاه واستحمل وثبت وده درس جميل جدا يا جماعه كتير من الشباب مع أول بلاء يبقى يلتزم وأول ما يلتزم مع أول ابتلاء يتعرض ليه خلاص يحلق حيطه ويسيب الصلاة ويقعد على القهاوي ويبعد عن طاعة ربنا وكتير من البنات مع أول ابتلاء بسيط جدا أهلها في البيت مضايقينها ليه؟ عشان لبست الحجاب زوجها مش عايزها تلبس الحجاب على طول تسعى لإرضاء الخلق وتنسى رضا الخالق سبحانه وتعالى تقوم خلع الحجاب عشان ترضي أبوها وأمها تقع الحجاب عشان ترضي زوجها ترضي زوجها نسال الله العفو والعافيه شوف طلحه بن عبيد الله يتعذب اتعذب ايه المشكله ما هو عذاب شويه بسيط اهون مليون مره من غبسه واحده في النار يا جماعه الإنسان اللي ممكن يتعذب في الدنيا ويستحمل عشان خاطر يثبت على دينه هينسى كل دوت مع أول غمسة في الجنة فما ظنك بقى هو بقى عايش مع النبي في الجنة ومع أصحاب النبي في الجنة شد إيه واللي مش هيثبت على دينه ممكن ي- هيرتاح ماشي لكن في النهاية هينسى كل الراحة ديت مع أول غمسة في النار ربنا عافينا وعافيكم دينك دينك لحمك دمك أغلى حاجة عندك إن أنت تلقى الله على التوحيد وعلى نعمة هذا الدين العظيم اللي بيخلي الإنسان يثبت على دينه إيه يا جماعة صدق انتمائه لهذا الدين عنده صدق انتماء إيه اللي بيخلي الصحابي ينفق صدق انتماء إيه اللي بيخليه يهاجر ويسيب بلاده ويسيب ولاده ويسيب حياته وبيته صدق انتماء ايه اللي بيخليه يضحي بكل حياته ايه اللي بيخليه يضحي بدمه في حاجة أغلى الدم واحد داخل هيتقطع حتت في سبيل الله ايه اللي بيخليه يعمل ده وهو مرتاح ومبسوط لدرجة إن حرام بن ملحان كما عند البخاري في حديث البئر المعون يا جماعة دخل الرمح من ظهره أنا عايزك تتأمل معايا المشهد ده دخل الرمح من ظهره طلع من صدره الرمح وهو طالع الرمح من صدره يا جماعة الدم بتاعه فار زي النافورة راح مسك الدم بإيديه الاتنين ومسحه على وشه وابتسم وقال فزت ورب الكعبة فاز فاز بيه يا جماعة ده راجل اتقتل راجل اتقتل مات فمزاق ايوه فزت انا شوية دم طلعوا مني تمام مع اول دفق دم اتغفر لي كل ذنوبي وشفت مقاعدي من الجنة وبقيت شهيد وهكون مع النبي في الجنة عايز اكتر من كده فعشان كده قال فزت ورب الكعبة المهم يا جماعة زي ما قلنا وزي ما بنقول في كل درس يشتد إيذاء المشركين وأصحاب النبي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الرحيم أذن لأصحابه هاجروا على المدينة المنورة هاجروا إلى المدينة ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان طبعا من ضمن اللي هاجروا سيدنا طلحة ابن عبيد الله عاش في رحاب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يجي يوم يا جماعة سيدك النبي عليه السلام يبشر سيدنا طلحة بأن هو هيموت شهيد يا سلام تخيل بقى لما النبي يجي يقول لك يا فلان انت هتموت شهيد وجابها له بشكل بقى جميل قوي حديث جميل جدا رواه مسلم ان النبي عليه السلام كان في يوم من الايام طلع على جبل حراء فاول ما طلع على جبل حراء الجبل اتحرك فرحان باللي فوقيه مين اللي فوقيه هتعرف دلوقتي واخد بالك ففرحان فاهتز فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت حراء خد بالك في حديث ثاني اثبت احد هنقوله دلوقتي اثبت حراء والحديث رواه مسلم اثبت حراء فانما عليك نبي او صديق او شهيد واحد من الثلاثه نبي اللي هو النبي عليه السلام او صديق اللي هو مين ابو بكر او شهيد اللي هم الباقيين اللي هقول لك عليهم دلوقتي اللي هم مين بقى كان على الجبل مين يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص يبقى النبي حكم بالشهاده لمين والكلام ده مش من عند النبي الكلام ده من ايه وحي من الله الى رسول الله ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم خدت بالك يبقى أبو يبقى النبي عليه السلام هو النبي وابو بكر هو الصديق والشهداء مين بقى عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وإيه وسعد بن أبي وقاص يا سلام خدت بالك فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يموت شهيد ال- الكلام ده بيفكرنا بمين يا جماعه بحديث ثاني جميل جدا كان رواه البخاري ومسلم ان النبي في يوم من الايام طلع فوق جبل احد كان هو معاه مين بقى ساعتها ده الحديث اللي مشهور بين الناس حديث في البخاري ومسلم النبي طلع هو وابو بكر وعمر وعثمان بس فقط طلع فوق الجبل فالجبل فرحان مين فوقيه ده النبي عليه السلام ومين تاني ابو بكر وعمر وعثمان يا فرحتي فاهم ازاي فاهتز بس طبعا يعني فرحته دي شعب قتل يعني فايه فيعني فالنبي عليه السلام قال له اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان اللي هم مين الشهيدان اللي هم مين عمر وعثمان رضي الله عنهما وزي ما العرش ايضا اهتز يا جماعه الموت سعد بن معاذ وده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم عرش مالك الملك ومالك الملك من حديث البخاري ومسلم اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وزي ما الحصى والطعام كانوا بيسبحوا في يد النبي حديث رواه مسلم عن عبد بن مسعود قال كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في ايد النبي الحصى اول ما يتحط ايد النبي انا في ايد مين انا في ايد النبي فيسبح الطعام يتحط في ايد النبي حديث رواه البخاري فاول ما الطعام يتحط في ايد النبي كان يسبح وكان الصحابه يسمعوا صوت تسبيح الطعام زي ما انتم شايفين كلها احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. طبعا سيدنا طلحه كان سعيد جدا يا جماعه، سعاده انا ما اقدرش اوصفها بان النبي بشره بان هو هيموت شهيد، ليه؟ لان في حديث جميل جدا جدا حديث رواه احمد والترمذي وسند صحيح ان النبي عليه السلام اخبر ان الشهيد ليه سبع خصال يتميز بها عن سائر الخلق الحديث بيقول ايه بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال خد بالك بقى يغفر له مع أول دفعة من دمه أول نقطة تنزل من دمه الصحيفة بتاعته ترجع بيضة ما فيهاش ولا ذنب واحد وبعدين ويرى مقعده من الجنة قبل ما يموت ولا ذات تلاقيه بيبتسم فازاي يرى مقعده من ال... يشوف المكان اللي هو فيه فين في الجنة يرى مقعده من الجنة وبعدين ويحلى حلة الإيمان رابع حاجة ويزوج من اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين يا سلام يا بخته 72 زوجة بقى شوف النهارده الواحد لما يكون بقى في الدنيا كده متجوز اثنين واخد بالك يبقى ماشي في الشارع بيكلم نفسه واحد بيقول له انت بتسبح قال له لا انا بحسبن بقول حسبنا الله ونعم الوكيل واخد بالك لا في الجنه بقى هتتجوز ايه يعني جوز 72 زوجه من الحور العين لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا يعني ظهر لطم صدأه ضوء الشمس والقمر ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب يا سلام ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يا سلام وتنظر إلى مخ سوقها من وراء سبعين حلة من الحسن والجمال يا سلام إيه الجمال ده كله فاهم ازاي وتنظر في مرآة خدها أربعين سنة لا تملها ولا تمله وتغني لك نحن الناعمات فلا نبأس أبدا نحن المقيمات فلا نضعن أبدا نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا شوف بقى يعني ال- النعيم والخير ما أنا بقول لك مشاكل كل المشاكل تتحل فين في الجنة آه يعني سبحان الله إنا أنشأنهن إنشاء فجعلناهن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا عربا دي تحل مشكلة إيه؟ الرجالة أترابا تحل مشكلة النساء عربا العروب اللي هي إيه؟ المرأة التي تتفنن في كلام العشق والغرام لزوجها في الحلال فاهم ازاي؟ تيجي انت زوجتك الاخت الفاضله المنتقده يعني ما عندهاش حته عين ما تعرفش تقول كلام الغرام لزوجها فلا زوجها قال لها بحبك يا فلانه فتقول له جزاك الله خيرا يعني انما في الجنه بقى لا تلاقي بقى الكلام بقى العشق والغرام في الحلال زوجتك بقى بسهوله فاهم ازاي؟ اطلبا دي اطلبا يعني في سن واحده كله هيبقى في الجنه في سن واحده 33 سنه اللي هو السن الذي رفع فيه سيدنا عيسى بن مريم حيا الى السماء فاهم ازاي؟ يبقى 33 سنه الكل في سن واحد عارف مشكله النساء في الدنيا يبقى عندها 20 سنه فتيجي بعد 20 سنه لو سالتها عندك شقه كام سنه؟ تقول لك ماشي في 21 سنه واخد بالك؟ ليه مش عايزه تكبر في الجنة بقى المشكلة دي تنتهي عند النساء ليه كلهم في سن واحدة 33 سنة نرجع لموضوعنا فيبقى للشهيد سبع خصال أول حاجة يغفر له مع أول دفعة من دمه ثاني حاجة يرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من من 72 زوجة من الحور العين وبعدين وبع- و- ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها وآخر حاجة ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته يكون قد وجبت لهم النار فيدخلهم الجنة ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم المهم سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما عرف إن هو يموت شهيد قعد يبحث عن الشهادة في كل إيه مكان أي غزوة يغزوها النبي عليه السلام كان يغزوها معه فحضر كل الغزوات فيما عدا غزوة واحدة اللي هي إيه؟ اللي هي أول غزوة اللي هي غزوة بدر ما حضرهاش ليه طيب يا ترى؟ لسببين يا جماعة أول سبب آه، أو أو يعني لسبب من اثنين على اختلاف يعني الروايات بعضهم قال لأن هو ساعتها كان مسافر في تجارة بالشام وبعضهم قال لا ما كانش مسافر ولا حاجه بس النبي لما كان بيتتبع العير بتاعه قريش اللي مع على راسها ابو سفيان فارسل طلحه بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لهم روحوا شوفوا لي القافله هترجع امتى عشان نستطيع ان احنا ايه نهجم عليها فهم راحوا في مكان وصلوا مكان اسمه الحوراء وصلوا هناك كان ابو سفيان عرف ان هم جايين بيتتبعوه فمشي من طريق تاني فلما رجعوا بعد كده لقوا غزوه بدر خلاص كانت انتهت فهم يعني ايه خرجوا غصب عنهم كانوا بيبحثوا عن ايه عن القافله المهم يا جماعة تمر الأيام وتيجي غزوة أحد وطلحة بن عبيد الله لما يذكر غزوة أحد يبقى هو ده يوم طلحة بن عبيد الله على طول كده زي سيدنا أبو بكر الصديق كان إذا ذكر أمامه غزوة أحد يقول كان هذا اليوم كله لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه في بداية الغزوة يا جماعة حبيب صلى الله عليه وسلم أمر خمسين من الرماة طلعهم فوق الجبل خليكم فوق الجبل ده اي حد المشركين يقرب ترموه بالسهام عشان ما حدش يهجم علينا من ظهرنا وهم كانوا حاملين ظهرهم بجبل احد واخد بالك والمهم قال لل 50 دولت وكان على راسهم اللي هو عبد الله بن جبير صحابي النبي عليه السلام قال لهم لو رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا اماكنكم اوعى حد يسيب مكانه لقيتونا انتصرنا خليكم على الجبل لقيتونا اتهزمنا خليكم ما حدش يتحرك خالص فالمهم كانت النصره في بدايه الامر يا جماعه للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالفعل في غزوة أحد كانت النصرة فعلا إيه لصالح النبي عليه السلام وأصحابه فالمهم سبحان الله الرماة يعني طبعا لما لقوا ان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصروا في بداية الأمر ولقوهم بيجمعوا الغنائم قالوا خلاص ننزل نجمع الغنائم معهم فقال لهم عبد الله بن جبير أما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمركم ألا تبرحوا أماكنكم ولو رأيتموهم تخطفهم الطير قالوا خلاص الغزوة انتهت فنزل أربعين يا جماعة وفضل عشرة فقط كان على رأسهم عبد الله بن جبير فلما نزل أربعين حقيقة حصلت مأساة في تلك اللحظة إيه هي المأساة اللي حصلت إن شاء الله نرجع إليكم بعد الفاصل فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا بشير طاب منبته لما في
قناة المجد رؤية رشيدة لمجتمع سعيد
سلام الله سلام الله نبعثه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، نرجع مرة ثانية لقصة سيدنا طلحة بن عبيد الله آه، فيا جماعة سبحان الله لما نزل 40 صحابي من على جبل الرماة وتركوا الجبل وفضل 10 فقط كان في اللحظة دي كان خالد بن الوليد لسه ما زال مشركا لأن خالد بن الوليد أسلم في عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه فخالد بن الوليد أول ما شاف المنظر كان المشركين كان يعني كان انسحبوا سبحان الله فأول ما لمح نزول الأربعين دولت من على الجبل استدار ولف حوالين الجبل وطلع هو والمع... والناس اللي معاه من المشركين قتلوا العشرة من الرماة اللي كانوا موجودين اللي هم عبد الله بن جبير ومن معه وانقضوا على ستين آخرين فقتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حقيقة كان موقف في غاية الصعوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كان قتل يعني عدد كبير جدا من أصحابه وكان من بينهم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش كده وبس ده النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين جرح النبي صلى الله عليه وسلم وانكسرت رباعية النبي وهشمت البيضة الخوذة اللي فوق راس النبي عليه الصلاة والسلام وسالت دماء النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما جت فاطمة بنت النبي شوف المشهد مؤثر ازاي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عشان تمسح الدماء من على وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخلت حلقات المغفر لواحد اسمه ابن قمئة عليه من الله ما يستحقه ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفر دخلت حلقات الحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الراجل سحب المغفر فالحلقات فضلت ثابتة في وجه النبي مين اللي يجي يا جماعة عشان يشيل الحلقات ديت من وجه النبي أبو عبيدة بن الجراح صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو من العشر المبشرين بالجنة عايز يطلع الحلقات الحديد دي من وجه النبي يطلعها بإيديه حاسس إنه عيب إنه يطلعها بإيديه قال أطلعها بأسناني شوف قد إيه عشان أقدر أطلعها مرة واحدة يجي يطلعها بأسنانه كل أسنانه سقطت يا جماعة وأصبح أبو عبيدة بن الجراح أهتم سبحان الله ورغم أنه أصبح أهتم يقول الصحابة فما رأينا هتما أجمل من هتم أبي عبيدة لأن أسنانه سقطت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم يا سلام وطلع الحلقات من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي صحابي آخر فيمتص الدماء الدماء اللي كانت مطرح الحلقتين اللي دخلوا دول يا جماعة يمتص الدماء من وجه النبي ويقول له النبي مج الدم يعني أخرج الدم من فمك فابتلع دم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل لأن لا يمكن جسد يعذب في النار وجواه دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا صحابي زكي رضي الله عنه وارضاه سبحان الله وتمر اللحظات الصعبة يا جماعة ويأتي ابن قمأ مرة تانية ويضرب النبي بالسيف ضرب على عاتقه اشتكى منها النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم شفت قد إيه اللي حصل مع النبي النبي نصبوا له شراط حفرة وقع فيها يا جماعة وانضرب بالسيف وانضرب صلى الله عليه وسلم على الخوذة وانكسرت رباعيته كل دوت والتعب اللي شافه النبي عليه السلام عشان احنا نطلع مسلمين بعد ده كله نفرط في دين الله بعد ده كله نفرط في الصلاة بعد ده كله مسلمة تفرط في حجابها بعد ده كله ما تسمعش كلام النبي النبي يحصل له كل ده عشان خاطر انت تطلع موحد لله عشان انت تخش الجنة عشان انت تشرب من حوض النبي عليه السلام وكل دوت في النهاية نضحي بدين الله ويبقى الدين اخر حاجة نفكر فيها في حياتنا اليومية سبحان الله المهم يا جماعة في ظل المآسي ديت وفي ظل الأحداث المتتابعة السريعة ديت شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد سبحان الله فلما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالصحابة يتركون الأسلحة ويجلسون جانبا يمر عليهم أنس بن النضر اللي هو عم أنس بن مالك والحديث في البخاري ومسلم فبيقول لهم ماذا تصنعون انتوا بتعملوا إيه قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم طيب يعني الكلام بيناقض الفعل طالما أن النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله ثم شهر سيفه وتقدم أنس بن النضر وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني الصحابة وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فقاتل فقتل وفي رواية أخرى أنه لقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته فقال له أنس بن النضر يا سعد واه لريح الجنة والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد سبحان الله الناس كلها طلعت تجري من أرض الجهاد وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري على جوه داخل بيجري على مصدر الريحة بتاعة الجنة اللي هو شممها لأنه كان على لقاء وعلى موعد مع الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى تمر الأحداث وتمر الأوقات يا جماعة وأراد المشركون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تيقنوا أن النبي لسه ما زال حيا وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على أصحابه هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي كم واحد جنب النبي يا جماعة تسعة سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين الاثنين من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم أول ما اجتمع تسعة حواليه والجيش كامل من المشركين جايين يقتلوا النبي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من للقوم وهو رفيقي في الجنة مين يدافع عني ومش هيبقى في الجنة وبس يا جماعة هيبقى مع النبي في الجنة فالسبعة من الأنصار يا جماعة واحد ورا الثاني يخش لوحده يقاتل الجيش يتقتل الثاني يخش يتقتل اتقتل السبعة من الأنصار وإذا بالنبي ينظر إلى طلحة بن عبيد الله وينظر إلى سعد بن أبي وقاص ويقول ما أنصفنا أصحابنا سبحان الله كان آخر واحد من السبعة كان مشهده مؤثر جدا جدا مشهد مبكي كان مين اسمه عمارة بن يزيد بن السكن عارفين لما اتقتل عمل إيه وهو في النزع الأخير فضل يزحف على ايديه ورجليه لحد ما وصل للنبي وحط خده على رجل النبي ومات كانه بيقول له يا رسول الله انا معاك وهفضل وراك لحد اخر قطره في دمي يا سلام فقال النبي لصاحبيه ما انصفنا اصحابنا يا ترى لو كنت معاهم كنت ممكن تدافع عن النبي كنت ممكن فعلا تبذل روحك عشان خاطر النبي يا راجل ده انت لحد الان مش قادر تتخلص من الدخان لحد الان مش قادر تحافظ على الصلاه الخمسه لحد الان مش قادر تحافظ على حجابك لحد الان مش قادر تبر والديك وتقول لي هدافع عن النبي طب ما تدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المهم يا جماعة قام النبي صلى الله عليه وسلم ونثل كنانته الكنانة اللي فيها السهام وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال له يا سعد ارم سعد في ذاك أبي وأمي ثم تقدم اثنى عشر آخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى عند الحاكم بسناد الحسن وكان من بينهم أيضا طلحة بن عبيد الله فالنبي قال من للقوم فقال طلحة بن عبيد الله أنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مكانك استنى فدخل واحد مكانه فقاتل فقتل واحد ورا الثاني لحد ما ال 12 دخلوا في روايه عند الحاكم بسند الحسن ال 12 دخلوا واتقتلوا فما فضلش غير مين؟ طلحه بن عبيد الله هو بقى اليوم كله كان لطلحه بن عبيد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحه بن عبيد الله انا يا رسول الله فتقدم طلحه بن عبيد الله تخيل يا اخي العزيز وتخيل يا اخي الاخت الفاضله ان واحد داخل يقاتل جيش كامل عشان يدافع عن النبي مع ان هذا الصحابي الجليل لو مشي لو مشي وساب النبي معذور لانه قدام جيش يا جماعه مين يقدر يقف قدام جيش ورغم ذلك اثر ان يقاتل وان يدافع عن النبي حتى اخر لحظه في حياته تقدم طلحه بن عبيد الله ومع اول دخول بينه واشتباك بينه وبين المشركين ضربوه بالسيف قطعوا صوابعه الاربعه بالسيف فقال حس من شده الالم فقال له النبي محفزا له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك يا سلام وفي رواية قال له لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى تلج بك في جو السماء وفي رواية ثالثة قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا يا سلام طلحة بن عبيد الله كان النبي يا جماعة من شدة التعب والإعياء من السيف اللي اتضربه النبي عليه السلام وانكسار, وانكسار الرباعية بتاعت النبي عليه السلام ونزيف الدم الشريف على وجه النبي عليه السلام كان النبي بلغ به الجهد مبلغا ما بقاش قادر يقف بقى طلحة بن عبيد الله يشيل النبي على ايديه ويرجع بظهره وأول ما يقرب المشركين يحط النبي ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيله لحد جدا ما بلغ به الأعياء مبلغا شديدا وصل لصخرة مش قادر يشيل النبي يعمل إيه أفاق النبي عند ذلك شوف المشهد مؤثر إزاي أفاق النبي عند ذلك ثم صعد على الصخرة وقال كلمته الشهيرة قال أوجب طلحة اللهم أوجب لطلحة الجنة فكان طلحة من العشرة الذين بشروا بالجنة في اللحظات دي يا جماعة في الحتة دي مجرد ان ط- سيدنا طلحة وهو قاعد عمال بيدافع عن النبي لحد ما وصل للصخرة ديت انضرب 39 ضربة بالسيف ايديه اتشلت ايديه اتشلت سبحان الله بقيت سيدنا طلحة بن عبيد الله تتشل دفاعا عن النبي عليه السلام وانت مش قادر تحجب ايديك عن اكل الحرام وانت مش قادر تحجب ايديك عن ظلم العباد وانت مش قادر تحجب ايديك عن كل ما يغضب الله وانت مش قادر تحجب رجليك عن كل خطوة بتمشي بها معصية لله سبحانه وتعالى طلحة بن عبيد الله قدم حياته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن قال من سره ان ينظر الى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه عشان كده نعرف ايه السبب اللي خلى سيدنا ابو بكر لما بيسال عن غزوه احد كان يقول كان هذا اليوم كله لطلحه بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه لدرجه بعد انتهاء الغزوه يا جماعه حصل مشهد جميل جدا كما رواه الترمذي باسناد حسن رجل اعرابي دخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام فسال النبي سؤال قال له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله عز وجل بتلك الآية مين اللي ربنا قصدهم بالآية ديت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فسكت النبي ولم يرد شويتين يا جماعة طلحة بن عبيد الله داخل من باب المسجد وقف على باب المسجد فقام النبي وقال من السائل عن تلك الآية فقال الأعرابي أنا يا رسول الله قال هذا من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يا سلام وفي رواية هذا ممن قضى نحبه لكن يا جماعة إن كان الذين صدقوا مع الله كانوا في عهد النبي فالباب ما اتقفلش الحمد لله ربنا قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر انتم ممن ينتظر فاحنا لو فعلا صدقنا مع الله يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق لو هتصدق مع الله ربنا هيكرمك ان شاء الله ولذلك يا جماعه والله بعد المشهد الجميل ده عيب قوي عيب قوي ان يبقى قدوتنا في غير النبي واصحابه عيب قوي ان يبقى قدوتنا في اللعيبه والفنانين والناس اللي يعني ربنا يهدي الجميع يا رب العالمين عيب قوي تكون لنا قدوه غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم شفت طلحه عمل ايه شفت طلحه بذل حياته كلها عشان خاطر النبي طب بالله عليك اسالك سؤال عمرك مره مره فكر كده وارجع بالذاكره في حياتك كلها الطويله دي عمرك مره تعبت لله عمرك مره رجليك اتقطعت وانت ماشي في أي خدمة لدين الله عمرك مرة رجليك تعبت وانت رايح تخدم أخ مسلم ليك أو تعين إنسان ملهوف أو تساعد أرملة أو يتيم عمرك حسيت بحاجة زي كده عمرك مشيت مرة في الدعوة إلى الله عمرك بذلت جهد في طلب العلم والله ثم والله لو عملت كده ولو مرة وجيت تنام بالليل وانت تعبان هتنام أجمل ليلة في حياتك ليه؟ التعب ده يا رب من أجلك ولذلك كان أحد آه، يعني آه، السلف كان يعملوا ايه كان لما يعوز يقيس مدى خدمة الرجل لدين الله كان عزك الله كان ينظر إلى حذائه فلو لقى الحذاء دايب يقول اه الحذاء ده صاحبه ياما مشي في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم ولو لقى الحذاء جديد يقول له أكيد ما تعبتش ولا رحت لا يمين ولا شمال المهم يا جماعة قد إيه الصحابة تعبوا قد إيه بذلوا كل حاجة من أجل نصرة دين الله عز وجل كان في منقبة جميلة جدا لطلحة بن عبيد الله لما كان بيشيل النبي عليه الصلاة والسلام وكان بيسنده عشان يطلع على الصخرة في يوم أحد كانت رجليه من شدة الضرب بالسيوف جالها عرج اتعرج في رجليه فلما حب يشيل النبي حب ان هو يخفف الآلام على النبي وما يحسسوش ان هو تعبان عشان خاطره فحب ان هو يتكلف ان هو مش أع- ان هو يمشي عادي فلما تكلف من أجل إرضاء النبي وإذا بالحق جل وعلا يشفي رجليه فيشفى من العرج يعني تكرمة له بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جماعة يعني كان سيدنا طلحة بن عبيد الله ما كانش بيدافع عن النبي بس صلى الله عليه وسلم لا كان بيدافع عن كل مؤمن يا جماعة في يوم من الأيام والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن واحد من الناس حب ان هو يتهم سيدنا أبو هريرة بيلمح كده تلميحة مش كويسة عنه بيقول يعني أن احنا نسمع من أبي هريرة أحاديث لم نسمعها منكم فمن أين يأتي بهذا الكلام فطلحة بن عبيد الله بيحسن الظن بكل المسلمين قال له هل هناك إنسان فيه خير يكذب على رسول الله أنا أحدثك ما الذي كان يحدث إنا كنا أهل بيوت إحنا كنا أصحاب بيوت فكنا ما بنروحش للنبي عليه الصلاة والسلام إلا الصبح وبالليل أما أبو هريرة فكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم دائما فلا شك أبدا في أنه كان يسمع من النبي ما لم نكن نسمع وهو ده يا جماعة اللي احنا عايزين نعمله يبقى عندنا حسن ظن ببعض وبخاصة بدعاة وعلماء أمة نحسن الظن بيهم لأن هم على ثغر من ثغور الإسلام دول يمثلوا الجهاز المناعي للأمة يا جماعة هم دول اللي بيحموا الأمة من وقوع البدع والشرك في الأمة ومن وقوع الآفات في الأمة هم دول اللي بيدافعوا عن حسن الإسلام فربنا يحفظ جميع دعاة الأمة تعالوا نشوف يا جماعة صورة جميلة جدا من صور إنفاق وكرم سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي والحقيقة يعني ال- ال- الموقف ده موقف يخلي الجسم يقشعر سيدنا طلحة بن عبيد الله في ليلة من الليالي جاله 700 ألف درهم 700 ألف درهم فنام يتململ طول الليل كان متزوج مع ساعتها مين أم كلثوم بنت الصديق يا سلام بيت كرم فاهم ازاي سبحان الله فكان متزوج من أم كلثوم بنت الصديق فبات يتململ طول الليل فبتقول له مالك فقال لها مال قد جاءني وقد كثر مالي فكيف ألقى الله عز وجل في بيتي مثل هذا المال زعلان يا جماعة مش النهاردة اللي عايز يأمن مستقبله ومستقبل عياله وأحفاده وقعد الولد ولد الولد ونفسه يمتلك الكرة الأرضية كلها ومش كفاية كمان خدت بالك سبحان الله فقال لها كيف ألقى الله وفي بيتي كل هذا المال فالزوجة الصالحة شوف الزوجة الصالحة الفاضلة قالت له لا عليك هون عليك إيه اللي مضايقك إذا أصبح الصباح فقسم مالك بين إخوانك قال لها والله إنك لموفقة انت انسانه فاضله شوف الزوجه لما تعين على يعني سبحان الله فالمهم صبح الصبحيه فاتى بالغلام وقسم ماله كله بين المهاجرين والانصار رضي الله عنه وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلحه بن عبيد الله يا جماعه فضل في صحبة النبي عليه السلام فترة كبيرة جدا إلى أن جاء اليوم كما نقول في كل درس إلى أن جاء اليوم الذي أظلمت فيه سماء المدينة ومات النبي صلى الله عليه وسلم ثم تولى الخلافة سيدنا أبو بكر ثم مات ثم جاء من بعده سيدنا عمر بن الخطاب ثم جاء من بعده عثمان ثم علي في خلافة علي بن أبي طالب كان في موقف يعني لسيدنا طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل لما حدثت الفتنة بين سيدنا علي وبين سيدنا معاوية وزي ما بنقول دائما ونكرر موقفنا من ذلك أننا نقول أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول وأنهم تأولوا الأمر حدث ما بينهم خلاف آه منهم من أصاب ومنهم من أخطأ لكنهم جميعا ما أرادوا دنيا ولا أرادوا جاها ولا أرادوا سمعة ولا مالا رضي الله عنهم أجمعين فيعني نحن سبيلنا في ذلك الكف عن الخوض في سير الصحابة وأن نستغفر الله عز وجل لهم وأن ندعو لهم وأن نترضى عليهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم المهم كان سيدنا طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان في صف سيدنا معاوية ضد سيدنا علي خرج سيدنا طلحة بن عبيد الله مع الزبير بن العوام ومع عائشة رضي الله عنهم جميعا يطالبون بالثأر بالثأر أو أو يطالبون بدم سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه لأن هم كانوا بيطلبوا بالثأر ليه؟ من الذين قتلوا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. المهم لكن اللي حصل إن هم بمجرد ما وصلوا بمجرد ما وصلوا اعتزل طلحة والزبير طبعا من عائشة بتحارب طلحة والزبير اعتزلوا ليه؟ أول ما وصلوا يا جماعة لقوا في صف سيدنا علي مين؟ لقوا سيدنا عمار بن ياسر وطبعا سيدنا عمار النبي قال عنه ايه قال له يا عمار تقتلك الفئة الباغية فعرفوا ان جيش سيدنا معاوية هيقاتل سيدنا عمار لا ما ينفعش يبقى احنا نعتزل هذه الفتنة فاعتزل طلحة والزبير لما رأوا سيدنا عمار في صف سيدنا علي المهم طلحة والزبير كمان اللي شجعهم اكتر ان هم يعتزلوا ان سيدنا علي بن ابي طالب راح كلم سيدنا الزبير فكروا بحته حلوه قوي جميله جمله كان قالها النبي عليه السلام قال له اسالك بالله او انشدك الله يا زبير هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بيكلمه قريب يعني في وجهه بيقول له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك تقاتله وانت له ظالم فقال له الزبير قال نعم تذكرت فاهم ازاي؟ فاعتزل الزبير وطلحه بن عبيد الله هذا القتال وابتعدوا هما الاثنين ومشوا وهم ماشيين وهم منسحبين يا جماعه اتقتل هما الاثنين الزبير بن العوام قتله رجل اسمه عمرو بن جرموز وأما طلحة بن عبيد الله قالوا إن هو جاله السهم من مكان محدش عارف مين اللي ضربه وبعضهم قال بل قتله رجل اسمه مروان ابن الحكم فاهم ازاي؟ ولذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة قاتل طلحة ابن عبيد الله في الوزر بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب حتى قال علي بن أبي طالب بشروا قاتل طلحة بالنار خدت بالك؟ فقتل طلحة بن عبيد الله انضرب بسهم فضل السهم ينزف منه دماء شديدة جدا لحد ما مات طلحة بن عبيد الله لكن شوف المشهد بقى المؤثر ده مشهد عجيب جدا طلحة بن عبيد الله يا جماعة كان مع مين كان مع سيدنا معاوية ضد مين ضد سيدنا علي لما طلحة بن عبيد الله اتقتل مين اللي راح له سيدنا علي سيدنا علي بن أبي طالب راح وراح حامل سيدنا طلحة خد بالك ومسح التراب من على وجهه لأنه لما لما انقتل نزل على الأرض فالتراب جه على وشه فمسح التراب من على وجه طلحة بن عبيد الله خدت بالك وهو يترحم عليه بيقول الله يرحمه الله يرحمه ثم قال ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة يا مع ان زي ما قلت لك طلحة كان مع مين كان مع سيدنا معاوية ضد سيدنا علي يا سبحان الله بل وفي رواية أخرى أن آه، عن أبي حبيبة مولى طلحة قال دخلت على علي بن أبي طالب مع عمران ابن طلحة ابن سيدنا طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله ليه ابن اسمه ابن اسمه عمران ليه ابن اسمه عمران دخل على علي بن أبي طالب فرحب به علي وأدناه منه وقال والله إني لأرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياك أن يجعلني وأباك ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين هكذا مات الشهيد الذي بذل عمره كله لخدمة دين الله وللدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات طلحة الجود طلحة الخير مات طلحة الفياض مات طلحة الذي بذل نفسه دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزاء له سبحان الله يحفظ الله عز وجل جسده بعد موته في يوم من الأيام بنت عائشة شافت في المنام إن أباها طلحة والكلام ده كان بعد 39 سنة من دفنه رضي الله عنه وارضاه شافت في المنام إن أباها طلحة بن عبيد الله جاءها في المنام وقال يا عائشة إن النز قد آذاني الرطوبة اللي في القبر أذتني فانقليني من القبر إلى قبر غيري سبحان الله فجمعت رجال الق- القبيلة بتاعتها وراحوا نصبوا خيمة وحفروا القبر ونبشوه فأخرجوا طلحة بن عبيد الله بعد 39 سنة وجدوه كما هو كأنه قد دفن منذ ساعة واحدة يا سلام احفظ الله يحفظك فمن حفظ الله حفظه الله عز وجل يا جماعة نخرج من درس سيدنا طلحة بن عبيد الله أو من قصة سيدنا طلحة بن عبيد الله بدروس عظيمة جدا كان من أولها التسابق إلى كل طاعة طلحة بن عبيد الله كان رقم 8 في الإسلام يا ترى أنت هتكون رقم كام في الالتزام يا ترى أنت هتكون رقم كام في اللي هيلبسوا الحجاب في المكان اللي أنت عايشة فيه أول حاجة التسابق إلى كل طاعة تاني حاجة الصبر على الابتلاء هو اتأذى وتعذب لكن الدين غالي دينك دينك لحمك دمك ثالث حاجة محبة النبي شوف النبي شوف سيدنا طلحة شوف سيدنا طلحة رضي الله عنه وارضاه دافع عن النبي وعمل ايه عشان خاطر النبي وانتوا كمان دافعوا عن سنة النبي وتحافظوا على يعني كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى وتتمسكوا بسنة النبي لآخر لحظة حتى تلقوا النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم رابع حاجة يا جماعة حسن الظن بالمسلمين وخصوصا بدعاة الأمة زي ما سيدنا طلحة بن عبيد الله دافع عن سيدنا أبو هريرة رقم خمسة الجود والإنفاق سيدنا أبو طلحة سيدنا طلحة بن عبيد الله أنفق 700 ألف درهم في يوم واحد الجود والإنفاق وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والنبي يقسم على ذلك ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص مال من صدق رقم ستة يا جماعة الوقوع عند الحق فإن سيدنا طلحة بن عبيد الله أول ما لقى سيدنا عمار في الجيش الثاني وعرف إن النبي قال تقتلك الفئة الباقية خلاص رجع سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه فيا جماعة محتاجين إن احنا نتذكر إن في يوم والله هنقف فيه بالإيدين ربنا ويسألنا عن كل صغيرة وكبيرة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وصدق قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قل الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مثل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهبون المشركون غدا في النار يلتهبون والموحدون بدار الخلد سكانا يعني حقيقة يعني محتاجين يا جماعة فعلا من يذكرنا بكل لحظة أن نلقى فيها الله عز وجل يا جماعة الواحد لما بيقعد يتخيل مشهد الصحابة وهم بيضحوا بحياتهم ويضحوا بكل حاجة وأموالهم يا جماعة الدين اللي هم كانوا يدينون به نحن ندين به الإله اللي عبدوه إحنا بنعبده النبي الذي اتبعوه في سنته بين إيدينا القرآن الذي قرأوه بين أيدينا سنة النبي بين أيدينا كل حاجة بين إيدينا إيه اللي يخلينا ما نقلدش الصحابة محتاجين ان احنا نخرج من دروس الصحابة ان احنا نلاقي في هذا الجيل من هو على شاكلة طلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والمقداد محتاجين نشوف الصحابة مرة تانية ما بيننا الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي في الجنة وأن يجعلنا ممن يشربون من حوض النبي وممن يصحبون النبي في الجنة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنات النعيم وارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحينا بجيل طاب منبته نما في ظل هادينا هم الأصحاب أنجمنا مصابيح الدجى فينا تراهم إن تجا ليل لربهم مناجينا وحول رسولنا كانوا أسودا يحرس الدين سلام الله والبشرى لكل الصحب آمينا